بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله بعد أن أثبت الإمام الطحاوي عليه رحمة الله نبوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مضى يذكر مناقبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال في الفقرة السادسة والأربعين من العقيدة الطحاوية والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه وسلم في الآخرة في الآخرة والأولى ثم قال والحوض الذي أكرمه الله به غياثا لأمته حق ثم قال عليه رحمة الله والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار وما زلنا أيها الإخوة في هذه الوقفة مع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكرنا فيما سبق أن هذه الشفاعة مع شديد الأسف قد أنكرها بعض الناس لمجرد التحكم العقلي وتوسعنا في ذكر هذه المدرسة العقلية التي ترد الأخبار لمعارضتها للعقول ثم انتقلنا إلى حديث الشفاعة الطويل وكثيرا ما يتعرض الدعاة والعلماء فيقولون حديث الشفاعة الطويل حديث الشفاعة الطويل وانتهت القضية يأخذ جزئية منه ويقول حديث الشفاعة الطويل قلما يسرده أحد سردا فأردت أن أتوقف مع هذا الحديث كلمة كلمة ليس بالشرح والتحليل وإن وإنما بلقط الفوائد واستخراج النكات لكي كما قلت قبل ذلك كي لا تكون العقيدة عقيمة مجرد كلام نظري جامد بحت لا وإنما هو كلام عقدي له واقع قلبي ونصيب واقعي حظ عملي في الواقع الشاهد أيها الإخوة وقفنا مع حديث الشفاعة الطويل نعيد مرة أخرى بدون شرح الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله أوتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه منها الزراع وكانت تعجبه فدفع إليه منها زراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون لما ذلك يجمع الله الأولين والآخر والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون إلى ما أنتم فيه ألا ترون إلى ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم عز وجل فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم فيأتون آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول آدم عليه السلام إن ربي عز وجل غضب اليوم قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح وقفنا عند هذا القدر وتكلمنا كثيرا عن صفة الغضب إثبات صفة الغضب لله عز وجل من وجهة نظر عقدية أيضا أثبتنا أن الله يغضب وكما قلت قبل ذلك أن منهجنا في شرح العقيدة الطحوية أو منهجنا في شرح العقيدة عموما كما ذكرت قبل ذلك حين قال مسألة القرآن القرآن هل القرآن مخلوق فقال اختلف فيها على سبعة أقوال قلت ولا سبعة ولا ستة ولا خمسة ولا هو قول واحد القرآن كلام الله وانتهت القضية فكذلك هنا في قضية الغضب لن أتحدث عن التفسير والتأويل ولا نثبت الصفة ونثبت أن الله عز وجل يغضب غضبا لا لا كغضبنا لا كغضبنا غضبا يليق بجلاله وكماله قولوا معايا انتوا خايفين ليه غضبا ليس كغضبنا غضبا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ثم استخرجنا الفائدة الحقيقية من سياق الحديث يعني احنا في سياق الحديث النهاردة عشان نثبت ان ربنا بيغضب اثبات الصفة والرد على المؤولة والرد على المشبهة لا لا وانما سياق الحديث كيف ستلقى يوم القيامة ربك وهو غضبان هو ده الموضوع هي دي القضية سيدنا آدم عليه وعلى النبي الصلاة والسلام ما قدرش قال ما قدرش ربي غضبان ما قدرش ما قدرش أكلمه نفسي نفسي نفسي ثم أيضا ذكر آدم لذنب واحد جعله يستحيي أن يكلم ربه شوف السؤال يعني سيدنا آدم أذنب ذنب واحد بيذكر ذنب بيذكر لنفسه إني عصي إنه نهاني عن الشجرة فعصيت رغم أن أنه تاب وتاب الله عليه ولا لا فتلقى آدم من ربه كلمات إيه فتاب عليه ولذلك سيدنا آدم غلب سيدنا موسى بكده أتعاتبني في ذنب ولكن عايزين ناخد المعتقد في المسألة دي يا جماعة المعتقد الحقيقي مش المعتقد النظري الأكاديمي المعتقد الحقيقي ان الإنسان لما يجي في, في ذات نفسه في شخصه في, حال في حاله مع الله يخاف من ذنب واحد وفي معاملته مع البشر الناس كلها ذنوب يبقى لما يتعامل مع البشر ويلاقي الناس مذنبين ما يستكبرش عليهم الذنب هي الناس كده البشر كده مذنبين لكن مع ذا مع نفسه في خاصة نفسه يستكبر ايه ذنب واحد هو ده سيدنا آدم لما اتكلم عن سيدنا موسى قال له بتعاتبني في ايه ولما جت في علاقته مع الله ها استهول الذنب إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته وبرضه عايز أثبت هنا نقطة عشان ما حدش بس يشنع علينا لما يسمع الكلام ده ويقول ودي تبقى عقيدة لازم العقيدة أخذ ورد وأكاديمية وبتاع ليها ناسها اللي هم أخذ ورد وأكاديمية والرد على ال- المخالفين وهكذا وجدالهم له- لها ناسها وخلينا في نوع تاني من الشرح يبقى الشرح ده موجود وموجود لا نعيب على الآخر ولا يعيب الآخر علينا أيضا أن يكون نوع جديد مش نوع جديد نوع من أنواع الشرح آه، فيأتون نوحا اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا فاشفع لنا إلى ربك ألا, ما ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول نوح صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم نتعلم من أدب الخطاب هنا أنهم يثنون على النبي في البداية أنت نوح أول رسل الله إلى أهل الأرض أنت نوح الذي سماك ربنا عبدا شكورا اشفع لنا هذا الثناء المدح كأنهم يشجعونه يثبتون أقدامه أنت تقدر تشفع بس الثقة فاكرين أنتم لما قلت في علاج الخوف مرض الخوف المنتشر اليومين دول في قلوب الناس في رعب في القلوب في آه، هلع في القلوب علاج المرض ده اللي خايف من كذا وخايف من كذا وخايف من دول وخايف من دول وخايف علاج الخوف ده فاكرين انتوا ولا نسيتوا اما قلت كيف عالج الله الخوف في قلب موسى عليه السلام نسيتم ان اول علاج لسيدنا موسى شوف الخوف كان عنده قد ايه الاول لما سيدنا موسى القى عصاه فاذا هي حيه تسعى ولا مدبرا ولم يعقب رمى العصا بقت حيه جري ولم يعقب ما الت- ما بصش وراه جري ولم يعقب ما بصش وراه من الخوف والرعب الذي ملأ قلبه ثم أعطاه الله الدواء قطرة قطرة حبة حبة أول قطرة من قطرات العلاج قال يا موسى أقبل ولا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون بس الثقة في النفس دي نمرة واحد في علاج الخوف بس الثقة إن الإنسان يثق في نفسه رب- كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول له أنت رسول والرسل لا يخافون ما تخافش إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء غلطت توب هذه بس الثقة في النفس انك حتى لو خفت ارجع ما تخافش عشان كده ربنا قال له ايه خذها ولا تخف مباشرة العلاج بنفسه ان الانسان يباشر العلاج بنفسه مش ربنا قال له لا خلاص بقت عصاية هياخدها لا لا خذها الحية ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى هترجع تاني عصاية يبقى سيدنا موسى اخذ العصاية ولا اخذ الحية الحية مسك الحية كثير من الشباب هي دي مشكلته هي دي آفته انه عايز الداعية يحل له كل مشاكله انا لسه كنت بكتب في آه، موضوع صناعة المربي وبقول ان سبب فشل كثير من الدعاء هم الاخوة ليه الاخ عايز الشيخ يوم الفرح يروح يحضر معاه وينصحه ويزوقه وي... وي... ويخطب خطبة النكاح وبعد كده يروح له في الع- الوليمة وبعدين إذا مراته حملت يدعي له ولما تولد يحنك المولود ويحضر العقيقة وإذا أبوه مرض يروح له وإذا مات يغسله ويكفنه ويصلي عليه ويروح يدفنه الداعية هيعمل إيه ولا إيه لذلك فشل كثير من الدعاة نتيجة هذا التفتيت لطاقته هذا التدمير لمواهبه بانشغالات فاضية حل مشاكله في مشكلة بين اتنين في مشكلة واحد ومراته يشغل بيها كل الدعاء عشان يحلوا له المشكلة هي دي المشكلة الكبيرة فلا بد ان احنا نتعلم ان احنا نباشر العلاج بانفسنا كل واحد يقوم بمهمته عشان كده قلت لابد نفرق بين الداعية وبين المربي وبين العالم وبين المفتي وبين ال- الاخ الاجتماعي اللي يقوم بكل حاجة نرجع تاني إن لما عالج الله سيدنا موسى عالج الخوف من قلبه قال له خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى مباشرة العلاج بنفسه دي نمرة اثنين نمرة ثلاثة وشوف النقطتين الاولين جابوا نتيجة لما ربنا قال لسيدنا موسى اذهبا إلى فرعون إنه طغى قال ربنا إننا نخاف أصله في الأولانية ولا مدبرا إيه ولم يعقب في الدانية ما ولاش مدبرا ولم يعقب وإنما اشتكى بس الشكوى واحنا قلنا في أصول الوصول إلى الله تعالى كف كف عن الشكوى وابدأ العلاج في ناس بتشتكي يا جماعة عشان تتفلت وفي ناس بتشتكي عشان تتعالج ده الفرق بين الاثنين والكلام ده قلناه في اصول الوصول بوضوح ان ال- اشتكي عشان تاخد العلاج اللي بيشتكي عشان ياخد العلاج بقى اعمل كذا حاضر واعمل كذا حاضر واعمل كذا حاضر لكن اللي بيشتكي عشان يتفلت اعمل كذا عملت ومفيش فايده طب اعمل كذا عملت ما جابش نتيجه طب اعمل كذا ما اصل انا ما ينفعش مش هيحصل لا مش هينفع ده عايز يمشي خلاص اتفق انت حر فسيدنا موسى في المره الاولانيه ولا مدبرا ولم يعقب في المره الثانيه ايه اشتكى قال ربنا إننا نخاف أنا خايف خايف من إيه تفصيل المشكلة ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى سيدنا موسى وضح المسألة قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصد- يصدقني فسيدنا موسى اشتكى ووضح الشكوى ايه مشكلتي مشكلتي لساني وايه مشكلتي التانية مشكلتي ان انا قتلت لهم عندهم واحد فانا خايف لا يقتلوني برضو قلتها قريب ان مشكلة الدعاء ان الاخوة بيحاول يظهر امام الداعية بالشكل اللائق او الشكل المناسب او كما ينبغي بالصورة التي تنبغي ما بيظهرش على حقيقته حتى الاخ اللي بيشتكي مشكلته بيلبس على الشيخ بيضحك عليه ما بيقولش الحقيقه كلها بيحاول يظهر برضه بالمظهر اللائق عشان كده بقت الادوات اللي في ايدي الدعاء لعلاج المشكلات ادوات قاصره فبقى يعتمد الداعيه في كل اصول علاجه على استنتاجاته الشخصيه ودي ما تنفعش تبقى اليات الآليات لازم تبقى تنبني على حقائق على واقع والواقع اللي في ايد الدعاء قليل قليل عيب في بعض الدعاء انه مش مختلط بالناس ومش مختلط بالاخوه مش حاسس مشاكلهم الحقيقيه ولا قاعد في وسطيهم ولا بيسمع منهم او مشكله ان اللي قاعد في وسطيهم وبيسمع منهم ما بيقولولوش وان قالوا له بيقولوا له غلط او بيقولوا نص الحقيقه والباقي انا لا اكذب ولكني اتجمل هي دي الماساه سيدنا موسى خد العلاج صح لانه ايه قال المرض صح قال الاعراض صح قال المشكلة صح خد النقطة الثانية من الثالثة من العلاج اللي هي ايه بقى لا تخافا انني معكما اسمع وارى استشعار المعية يبقى كانت اول حاجة بس الثقة في النفس اتنين مباشرة العلاج بنفسك ثلاثة ها استشعار المعية قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى ونقطة حلوة في العقيدة دي إنك إحساسك وشعورك إن ربنا معك بس المشكلة الكبيرة عم الشيخ يا ترى هو ربنا راضي عنك عشان يبقى معاك ولا ربنا كرهك لأنه غضبان عليك فهو عليك مش معاك هي دي استشعار المعية واستشعار المعية ده اللي هي معية النصر والإعانة معية التسديد والتوفيق تيجي بعد استشعار معية المراقبة والحياء من الله يبقى الإنسان في الأول لازم يستشعر أن ربنا معاه شايفه يعني اعتقاد أهل السنة والجماعة أن المعية معية إيه علم وإحاطة معية علم وإحاطة معية قهر وقدرة فربنا معاك سمعك وشايفك وقادر عليك ف سمعك وشايفك وانت قافل على نفسك الحمام محدش معاك سمعك وشايفك بتعمل ايه سمعك وشايفك وانت في اقصى الارض محدش في الدنيا دي يعرفك الا هو سبحانه وتعالى وهو معاك في اي مكان وانت قافل على نفسك في اي اوضه سمعك وشايفك لما تستشعر المعيه دي وتراعيها تجي لك المعية التانية اللي هي النصر والتسديد الإعانة والتوفيق ما تخذلش ربنا في- في موطن وتيجي تطلب نصرته فيما تحتاجه سبحان الله العظيم احفظ الله تجده تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة بأي وجه تقول له يا رب وانت اصلا ما رعيتوش ولا تعرفه يبقى نمرة واحد بس الثقة اتنين مباشرة العلاج بنفسه تلاتة استشعار المعية أربعة سيدنا موسى لما شاف الحية طلع يجري ارجع تعالج خد العلاج واحد اتنين ثلاثة استشعر ان انا معاك راح لفرعون وكانت جرأة وقوة عجيبة جدا وفن في الدعوة ما أناش عايز بس اطول في المسألة ازاي قدر يقف قدام فرعون وازاي قدر يقف الوقفة القوية دي اجمع الناس يوم الزينة يحشر الناس ضحى ومش حشر الناس حشر فرعون جنوده أرسل فرعون في المدائن حاشرين يأتون بكل سحار سحار يعني ايه ماهر جدا في السحر عليم جمع السحر لميقات يوم معلوم ألقوا ما أنتم ملق- ملقون ألقوا حبالهم يقال إن حتة كانت على خمس أفدنة السحرة رموا حبالهم وعصيهم بقت الخمس أفدنة كلها حيات وثعابين وسيدنا موسى واقف لوحده في وسط خمس أفدنة سعابين ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا ها بسحر عظيم يعني الوضع كان ايه مهول وضع وضع يرعب استرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم يقول الله فأوجس في نفسه خيفة موسى قارن شوف العلاج بيعمل ايه اول مرة ولا مدبرا تاني مرة اشتكى وقال تالت مرة يا دوبك بس ايه اوجس يعني حس كده انه خايف والله العليم بالسرائر والضمائر رأى هذا الخوف في في قلب موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صي- صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى دي نمرة أربعة بس بعد التلاتة ربنا رجع له تاني ذكروا بالتلاتة اللي فاتوا ودي طريقة العلاج مهمة جدا انك دايما لما تعالج ما تنساش اللي فات ما تعديش مرحلة وتنساها لا ده انت على كل مرحلة بتعمل ايه بتبني المرحلة اللي بعدها عشان كده ربنا ذكره بكل المراحل قال له ايه لا تخف انك انت الاعلى بس ليه بس الثقة في النفس القي ما في يمينك مباشرة مباشرة العلاج بنفسك تلقف ما صنعوا والن- والنقطة الرابعة بقى إنما صنعوا كيد ساحر إثبات بطلان الباطل دي نمرة أربعة في العلاج إثبات بطلان الباطل إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر إيه حيث أتى ألقى عصا لقفت ما يفكون سجد السحرة شوف اللي حصل بعد كده ان سيدنا موسى وهو بيعبر البحر معاه اصحابه ووراهم فرعون قال اصحاب موسى انا لمدركون خاف خلاص اتعالج قال كلا ان معي ربي خلصت يا ترى يا ترى انتوا ناويين تتعالجوا العلاج اهو وباشر العلاج بنفسك مش محتاج لا طبيب ولا شيخ ولا حد ابدا امور واضحه وسهله لكن الماساه الكبيره في الاخوه ان هو عايز اللي يسقي الدواء بمعلقه ببقه نرجع لسيدنا نوح انت اول الرسل الى اهل الارض سماك الله عبدا شكورا المدح والثناء لبس الثقة انت تقدر انت هتبقى تقدر تشفع لنا ربنا طريقة مهمة ل- بس بالحق ولكن برضو الواحد ما ينخدعش بقوته وملكاته إذا كان في مقابل لابد أن يقدره قدره هي دي لازم تعرف قدرك وما تغترش بقوتك بعلمك بطاقتك بفهمك ب... بأي شيء لازم تقدر اللي انت مقبل عليه انت قده وازاي هنقف مع سيدنا نوح تاني في اللقاء القادم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موقع الربانية